بالخيرات تهدينا
على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغر وكبر على أحلى فطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغروا وكبر على أحلى فطار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، حلقة جديدة من حلقات أحلى فطار أحلى فطار الذي بنتكلم عن غرائب خلق الله عز وجل في البشر الحقيقة أبطال حلقتنا الذي كلها أولاد صغيرين وأنا ببقى سعيد جدا لما بتكلم عن الأولاد الصغيرين أو ببقى ببقى حتى في وسطهم آه، آه، الأول آه، طفل آه، عنده آه، حالة غريبة جدا طول ما هو ماشي بين الناس ولابس هدومه هو إنسان طبيعي لو بس شال ملابسه جسمه بيبدأ يجذب أي حاجة فيها حديد أي حاجة فيها حديد بيجذبها طفل مغناطيسي آه، المنظر سبحان الله العظيم بس يقلع هدومه تبدأ الأشياء المعدنية تتجمع عليه يقدر يشيل يقدر يشيل على جسمه آه، أدوات معدنية بما يوازي 25 كيلو جرام آه، التاني ولد مصارع من فرنسا اسمه موشيتو الولد ده هو آه، صرع ست ثيران آه، والمنظر طبعا شوفوا شجاعته وهتشوفوا آه، ك- كمان شوية ازاي هو قوي وتمرينه وجسمه ازاي مرن و- وهكذا آه، آه، تالت حاجة بنت آه، وولد آه، عايزين مصاصة شوفوا والدهم حطها لهم فين هم تسلقوه عشان يحصلوا عليها ازاي والأخيرة آه، بنت مسلمة آه، والدها آه، محفظها ومعلمها آه، أسس الإيمان والعقيدة وتعالوا نشوف وتعالوا نعرف عجائب خلق الله عز وجل معانا فقرتنا الأولى فقرة آه، الطفل المغناطيسي هو ولد من روسيا الولد ده آه، شكله صغير كده ولطيف آه، آه، ولكن شوفوا بقى جسمه ربنا حط فيه إمكانية آه، المغناطة يقدر جسمه يبقى زي المغناطيس بالظبط تعالوا نشوفه واللي احنا بنحكيه تعالوا آه، نشوفه على الطبيعة وتفضلوا معايا آه، هنا طبعا آه، يعني ال- الولد اسمه ايفان آه، آه، الولد ده آه، ط- طبيعي جدا وبيعمل كل حاجة بشكل طبيعي ولكن أول ما جسمه يبقى بدون ملابس آه، آه، الجزء اللي ما فيهوش ملابس من جسمه يبدأ يجذب الأشياء المعدنية والولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده طاقة بدنية خارقة وجسمه شوفوا هنا بيوزنه آه، ده دي حاجة 10 جرام اهي بصوا آه، ملتصقة بجسمه ازاي شوفوا المعالق الشوك آه، ال remote control الصواني الموبايلات أي حاجة شوفوا جسمه يعني تقدروا تقولوا كده مغناطيس بشري فعلا يعني ازاي سبحان الله العظيم الجلد واللحم فيهم الطاقة الكهربائية الغريبة دهيت بحيث ان يبقى عنده الجذب لهذه المعادن يقلد فيه هنا بقى طبعا آه، خلاص بقى موصل جيد للكهرباء عمال يعمل لهم جلسات علاج طبيعي يحط ايده على دماغهم عشان يتقيع لهم الصداع على ركابهم علشان آه، يعمل لهم آه، ليونة وسهولة و ويساهم في شفاء الناس وعلاجهم اهو شوفوا يحطوا الشوكه تلزق يحطوا المعلقه تلزق يحطوا آه، الصواني آه، تلزق هو بريء جدا شوف هنا بيوصل لهم كهرباء جسمه جيد جدا للكهربيه والولد عنده آه، آه، آه، هذه الطاقه ده ايفان بتاع روسيا اللي جسمه كله مغناطيس لكن تعالوا بقى نشوف ولد تاني آه، آه، برضه طفل صغير في في سن ايفان كده اسمه موشيتو ده من فرنسا والولد ده مصارع ثيران من الدرجة الأولى طبعا احنا مش علشان آه، آه، هو فرنسي أو روسي لا هو إنسان شوف ربنا سبحانه وتعالى ميزه بإيه وأولادنا ممكن يبقوا آه، كويسين جدا في كل حاجة تعالوا نشوف آه، الطفل مشيته ازاي يقدر يسارع آه، سيران طبعا جابوا له تيران صغيره قده آه، في السن يعني صغيره كده هو يعرف يصارعها مش كبيره عشان جسمه وحجمه هو مشيته ده مثلا نقول عنده سبع ثمان سنين كده وهيسارع ست ثيران في ليله واحده وهيصرعهم كلهم وتعالوا نشوف المنظر آه، هي اكتر حاجه عجباني فيه شجاعته و- وكمان وهو بيصارع الطور ما- مش مش مش خايف ومش زعلان ومش مضطرب تعالوا نشوف مشيته بيعمل ايه ون آه، اتفضلوا ده مشيته آه، من فرنسا آه، اهو شو عم- يسارع الثيران بالرغم من ان في محاذير دوليه كتيره ضد مصارعه الثيران علشان بتضر ال- المخلوق آه، آه، اللي هو الطور ده وده طبعا فعلا حرام حرام ان الواحد يساهم في حاجه ت- تضر المخلوق او ت- تزعل شوفوا هنا عمال يصارع لكن احنا جايبين الولد عشان نشوف قد ايه هو شجاع وقد ايه هو قوي وقد ايه نشيط وقد ايه آه، اتمرن علشان يوصل للمرحله دي في صبر للهادي لان في بعض اولادنا لما بيشوفوا الخروف بيجروا منه خلق ده شوفوا وشويه يقعد او يقعد على ركبه شويه آه، شوفوا دوا خطه فالعبد آه، بأرض شوفوا بيلعب معاه ازاي سبقا شوفوا اه ده ده ولد هيديله السيف والاخر خالص ضربة السيف ده هي ده معناه ان السيف دخل تقريبا في قلب قلب آه، الطوب وشوفوا بيتصرف ازاي
طهره فلا يحوينا زقه
ده آه، مشيته بتاع فرنسا آه، احنا ممكن اولادنا يبقوا احسن من دول وممكن يبقوا افضل منهم والحاجات بقى اللي تنفع وما تضرش وفي الحاجات آه، اللي تسعد المخلوقات مش تألمها منها ما قال آه، آه، ما أبلغه عمر علموا أولادكم آه، السباحة والرماية وركوب الخيل وتعالوا نشوف بقى أولاد آخرين عندهم آه، عندهم موهبة آه، غريبة جدا وهي آه، تسلق البيبان آه، ابوهم حطوا لهم مصاصتين آه، فوق في ال- في التكييف وقال لهم اللي هيقدر يتسلق الباب ويجيب المصاصه آه، هياخدها شوفوا بقى طاقة الأطفال الصغيرين الكلام ده الأطفال الصغيرين عندهم يمكن سنتين سنتين ونص حاجة زي كده تعالوا نشوف الأطفال دول إيه اللي حصل لهم أول ما شافوا المصاصة آه، عشان نعرف إن فعلا اللي بيعوز حاجة بيسعى إليها اتفضلوا
على الحسن العبقى دول أولاد والورد تضوع ويقول لهم ها ال- المصاصة فوق حسن يا رب آه، لنا اللي هيقدر يجيبها ياخدها طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على يقول العبقى فالورد يقول نزول زي بتوع المطافي وطبعا ده شوفوا قد ايه صغير إيه؟ ورغم من كده من اجل المصاصة تهون المصاعب وترتكب العجائب شوفوا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق
ده آه، علشان المصاصة تعالوا بقى نشوف آه، ولادنا آه، آه، الحلوين المسلمين نشوف آه، آه، المواهب اللي هم خدوها ونعرف الفرق آه، اخواننا دول آه، آه، الصغيرين خدوا الطاقة ال- ال- الجسدية التمارين الرياضية ولا مانع بل نفضل ان اولادنا يبقوا كده واحسن من كده كمان في كل المجالات الطيبة المباحة آه، لكن آه، لكن اولادنا بقى شوف آه، المسلمين بي- بيحبوا ويسعدوا ويرتاح قلبهم وينشرح صدرهم لما يشوفوا أولادهم عارفين الله وعارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقرأوا كتاب الله وبيحفظوا في القرآن و- ويتفوقوا فيه والبنات تلبس الحجاب وتروح تصلي في بنت من البنات آه، والدها آه، علمها أسس العقيدة وهي لسه عندها سنتين لها من ربك تقول هو الله أين الله تقول في السماء حتى معلمها فتنة آه، آه، خلق القرآن بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله تعالى آه، طبعا الناس يومها فتنوا وقالوا القرآن مخلوق وقال لا القرآن مش مخلوق القرآن كلام الله أسس العقيدة السليمة آه، أنا مش هحكي لكم طبعا كل الموضوع لكن تعالوا نشوف ونسمع ونعرف آه، الفرق بين أولاد المسلمين وبيتعلموا إيه وأولاد غير المسلمين ونشوف الفرق ونعرف إن مهما حصل إن الدين أحسن من كل شيء اتفضلوا
وهنا كم عمرك؟
الثاني كيف حالك؟
كنا ما تحية الإسلام؟
سيقول من ربك؟
الله أين الله؟
سماء من نبيك؟
سماء أين ولد الرسول؟
مكة إلى أين هاج الرسول؟
مدينة ما دينك؟
سم كم عدد أركان الإسلام؟
مصر كم عدد أركان الإيمان؟
ستة ما عمود الدين؟
سيارة ما أعظم واجب علينا؟
تفتيت ما أعظم الذنوب؟
كف هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟
يا من هم المغضوب عليهم؟
يفوت من هم الضالين؟
الحياة ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟
ما إليا من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟
أحمد حبل ما أعظم آية في القرآن؟
أقصي من هي ذات النطاقين؟
السماء من هي سيدة نساء العالمين؟
فاطمة ما هي دار الكرامة؟
زينة ما هي دار العذاب والمهانة؟
نور ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟
أحلى جانا بداية بتول بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟
يمين ما حكم استخدام المسواك؟
سنة ما حكم استخدام المسبحة؟
بدا ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
بدا ما حكم سماع الأغاني؟
أيام من هي الصحابية التي قتلت سبعة من الروم؟
أم حكيم قل تكبير
تكبير
آه، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله آه، بتمنى إن أشوف أولاد المسلمين آه، زي الطفلة الجميلة دهيت وكذلك م- زي كل الأطفال ال- اللي عندهم نشاط رياضي ونشاط آه، ثقافي ونشاط فكري ونشاط اختراعي ونشاط دراسي ويكونوا طيبين وحلوين وجمال ومتفوقين في كل المجالات أحبتي كبار وصغار بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة غد من أحلى فطار لصغار وكبار مع أكلة هنيئة وشربة مريئة وضحكة بريئة غدا نلتقي إن شاء الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله إفطار المسلم في رمضان فرحة وهنا وكمان غفران والفرحة الكبرى له الرحمن ودخول الجنة من ريان على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار على أحلى فطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار على أحلى